السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في لقائنا المتجدد مع حوار مع الشباب آه، النهارده بنخاطب شبابنا اللي برضه زي ما قلنا لسه بره برضه لسه بعيد وبنقول لهم يعني الى الهدى ائتنا ولقائنا النهارده مع آه، الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى. عايز اقول لاخويا الشاب وحبيبي اللي بحبه في الله ما شبعتش بعد ما تعبتش من البعد ما اشتقتش بقى للقاء ربنا ما اقصدش بلقاء الله سبحانه وتعالى يعني يعني يعني عايز اقول يعني قبل ما نتكلم عن الشوق للقاء الله يعني سبحانه وتعالى عايزين نتكلم عن الشوق ل- لان احنا نكون في معيه ربنا نكون في طاعه ربنا ان احنا نبعد عن معصيه ربنا ان احنا نقرب اكتر والمولى عز وجل حينما يقول له واسجد واقترب قرب قرب واسجد وقرب لربنا سبحانه وتعالى كتير من الشباب لما تقول له انت مشتاق لايه فطبعا يعني الشوق بيختلف من منطلق حب كل انسان للشيء اللي بيحبه فاللي يقول لك انا مشتاق ان انا مثلا اكون آه، منصبي كبير قوي يعني صاحب منصب واللي مشتاق ان هو يكون عنده فلوس واللي مشتاق ان هو يتجوز واللي مشتاق ان هو يخلف واللي مشتاق انه يعني يعني كل واحد وله شوق يعني لكن المؤمن دايما شوقه للقاء الله شوقه لمحبة ربنا شوقه ان هو نفسه يقرب من ربنا نفسه ان ربنا يرضى عنه نفسه انه يفوز بمحبة ربنا ومعية ربنا سبحانه وتعالى ولذلك سبحانه وتعالى لما علم الله عز وجل وهو يعلم طبعا سبحانه وتعالى ما كان وما لا يكون وما ما- ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون يعلم سبحانه وتعالى شوق م- من يحبه للقائه سبحانه وتعالى فعز الله المشتاقين فقال جل وعلا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت سبحانه وتعالى وهو السميع العليم خد بالك بقى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه إيه علاقة الحديث عن التزكية بعد الكلام عن الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى لأن سبحان الله عشان تبقى فاهم المسألة كويس جدا إن من ضمن تزكية النفس بل من أعظم أسباب تزكية النفس شوق المسلم للقاء, للقاء ربه سبحانه وتعالى يبقى إيه إذا إيه بعد الكلام عن الشوق للقاء الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وبعدها يقول لك ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه من أعظم أسباب تزكية النفس الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى والعلماء بيقولوا السياق من المقيدات يعني إيه السياق من المقيدات الجملة الجملة توضح لك توضح لك معنى الكلمة إذا اتحطت في جملة يعني كلمة معينة كلمة واحدة يعني أديك مثال بسيط يعني لما يجي لك ضيف مثلا في البيت وبعدين بتقول له اتفضل يا أخي اشرب عصير ده أنت عزيز وكريم علينا وتفضل أكله وتفضل شربه وتفضل حلويات أنت بتكرمه طب تخيل بقى قول المولى عز وجل لأهل النار يقول جل وعلا لكل واحد من أهل النار ذق إنك أنت العزيز الكريم أو يقال لأهل النار ذق إنك أنت العزيز الكريم هل أهل النار أو الواحد في النار هل هو عزيز وكريم طبعا لا إنما يقال هذا على سبيل الاستهزاء على سبيل إيه؟ السخرية والاستهزاء يبقى السياق من المقيدات يبقى هنا عزيز كريم ووظيف عندك وانت فعلا بتكرمه وبتعزه وهنا عزيز كريم لكن هو مش عزيز ولا كريم لأنه في النار خدت بالك المسألة عاملة ازاي فالعلماء بيقولوا إيه؟ السياق من المقيدات ندي مثال تاني برضه يوضح لك ان السياق من المقيدات سيدنا سليمان عليه السلام لما رأى آه، النملة بتقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فلما آه، فهم لغة النمل وحس قد إيه ب- يعني بحرص النملة على إن هي تحافظ على النمل وإن هي تقول لهم ادخلوا مساكنكم وفي نفس الوقت لم تسيء الظن لم تسيء الظن بسيدنا سليمان ولا جنوده قالت وهم لا يشعرون ممكن يحطموكم ويمو- ويموتوكم بس هم ما يقصدوش فتبسم ضاحكا من قولها خد بالك طيب تعالى بقى نشوف بقى بسمة تانية لحبيبك صلى الله عليه وسلم لما آه تخلف الثلاثة عن غزوة تبوك كان من بينهم كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال فلما دخلت على النبي فرآني فتبسم تبسم المغضب يبقى هنا تبسم وهنا تبسم هنا تبسم ضاحكا خد بالك بقى وهنا تبسم تبسم المغضب يبقى البسمة دي تختلف عن البسمة دي ايه اللي وضحها السياق من المقيدات نذكر اخر مثال برضو كده عشان ايه المسألة توضح لما سيدنا عمر بن الخطاب آه، سمع خبر او اشاعة كانت كانت طبعا كانت اشاعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق ازواجه فراح للنبي عليه السلام علشان يشوف النبي عليه السلام ويعني ويطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي جالسا في مشربة له وكان في حارس واقف على باب النبي والنبي لا يأذن لأحد بالدخول لأنه كان مقدر الخاطر صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عمر سأل الرجل اللي واقف على باب النبي عليه السلام قال استأذن لي أو كل النبي صلى الله عليه وسلم إيه عمر يريد أن إيه؟ أن يقابلك فالنبي عليه السلام دخل عليه هذا الر- هذا الرجل أو هذا الشاب قال له عمر يستأذن عليك فسكت النبي وصمت ولم يتكلم وبعدين خرج قال ذكرتك له فلم يتكلم هل كان سكوت النبي هنا كانت علامة رضا ولا علامة رفض علامة رفض ومش عايز يشوف حد هو متكدر الخاطر في الوقت دوت صلى الله عليه وسلم طيب تعالى بقى شوف بقى في الناحية الثانية النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن زواج الثيب وزواج البكر فقال الثيب تستأمر يسمع أمرها والثي والبكر تستأذن فقالوا يا رسول الله البكر تستحي يعني لما واحدة بكر لسه أول مرة يجي لها عريس ولسه ما- لم تتزوج فلما يجي لها واحدة عشان يتجوزها مثلا فلو كانت موافقة فيعني ايه يعني ابوها يسالها فما بتردش يعني تبص في الارض كده وخجلانه ومكسوفه وممكن تكون بتبتسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرفع الحرج عن البنت البكر في هذه اللحظه قال اذنها صمتها هي لو مش موافقه تقول له والله يا بابا معلش انا يعني ايه مش حاسه برتاح انما لو موافقه موافقه يا بنتي فتحط وشها في الارض وهي بتبتسم ومكسوفه وخجلانه فقال اذنها صمتها يبقى هنا علامه موافقه البكر في مساله الزواج انها تسكت لكن علامة رفض النبي صلى الله عليه وسلم لدخول عمر أنه سكت يبقى السياق من المقيدات واضح كده المسألة عامله إزاي فالمولى عز وجل بيقول من كان يرجو لقاء الله ما ت- ما تقلقوش ما يعني ما تحزنوش فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم سبحانه وتعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وأنا هديك مثال بسيط أخويا وحبيبي على قد إيه الإنسان ممكن يصل شوقه للقاء الله سبحانه وتعالى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يعني آه، طبعا من خيرة الصحابة فسيدنا معاذ عند الموت عند بداية السكرات وجدوه هو يبتسم ويقول مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم الله أكبر مرحبا بالموت مرحبا طبعا فرحان بلقاء الله سبحانه وتعالى بلال, بلال رضي الله عنه وارضاه عند الموت تقول زوجه وحزناه وحزناه فيقول بل وفرحاه وفرحاه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم وندي المثال الثالث والأخير سيدنا عبد الله بن جحش وسيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما في غزوه احد في بدايه غزوه احد بالتحديد وقفوا هما الاثنين فقال عبد الله يا سعد ترى ما نحن فيه الان فتعالى كل واحد منا يتمنى امنيه على الله عز وجل لعل الله عز وجل ان يرزقنا الشهاده فاذا بسعد بن ابي وقاص يقول اللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأس أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ سلبه سلب بتاعه بقى السيوف والفلوس والحاجات والايه المحتويات بتاعته يعني واخد بالك ف- ثم تلقيني رجلا ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا و... الى ان قال في المره الاخيره ثم تلقيني رجلا شديدا حرضه شديدا الباس اقاتله فيك فيقتلني ثم نظر سعد بن ابي وقاص لعبد الله بن جحش وقال تمنى على الله يا عبد الله واذا بعبد الله بن جحش يتمنى امنيه عجيبه قال اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك ومش قادر اصبر انا مشتاق للقائك يا رب لان النبي قال كده كما عند البخاري من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا باسه اقاتله فيك فيقتلني ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويفقأ عيني ويبقر بطني فإذا لقيتك يوم القيامة قلت فيما كان ذلك يا عبد الله أقول من أجلك فتقول صدقت يقول سعد بن أبي وقاص فلما انتهت الغزوة مررت على عبد الله بن جحش فوجدته على نفس الهيئة التي تمناها وجدته مقتولا وقد جدع أنفه وقطعت أذنه وفقئت عينه وبقرت بطنه فقلت صدق الله فصدقه الله سبحانه وتعالى إذا حبايبي المسألة مسألة إن قلب موصول بالله قلب مشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى طيب يعني سبحان الملك احنا عشان النهاردة نكلم بقى الشباب عن الشوق للقاء الله وعن الشوق لطاعة الله والشوق لمرضاة الله ولمحبة الله والقرب من الله سبحانه وتعالى أنا ما أقدرش أقول له كلام هلامي يعني ما أقدرش أقول له إيه؟ خلي عندك شوق للقاء الله خلي عندك كذا اعمل كذا أنا عايز أحدد لك عناصر أنا عايز أحدد لك إزاي تدخل في هذا ال- الطريق الجميل طريقك إلى الله طريقك إلى الجنة إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى الطريق قد يكون شاقا في بداية الأمر لكن أخويا وحبيبي المولى عز وجل يطمئن قلبك ويقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحانه وتعالى أخويا هتتعب في الأول شوية أنت لما بتعوز أن أنت يعني آه، آه، تمارس لعبة رياضية شوف لعبة رياضية دول في الاول جاني شد عضل ومره ثانيه حصل لي تمزق ومش عارف ايه وحصل لي مش عارف ايه وكدمات و لكن بعد كده الله اكبر بقيت رياضي وبقيت بطل انا عايزك تبقى بطل وعايزك تبقى رجل بس في العباده لان المولى عز وجل لما ذكر الرجوله فرق بين الرجوله وبين الذكوره وانه خلق الذكر والانثى ماشي يعني ده ده ده, ده النوع انه عايزين الصفه بقى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجاء من أقصى المدينة رجل وجاء رجل من أقصى المدينة رجولة رجولة بجد واخد بالك آه، قا- قال رجلان من الذين يعني إذا الرجولة دي شيء جميل جدا جدا صفة صفة إن أنت رجل رجل بقى مؤمن بالله وكلما ازددت إيمانا كلما ازددت رجولة بفضل الله سبحانه وتعالى فانا عايزك يكون عندك يعني همه همه عاليه كده ان انا انا عايز ابقى كويس انا عايز فعلا ابقى راجل بجد عايز ابقى انسان يعني هم اللي اللي بيصلوا دول احسن مني في ايه او نقلب الصوره انا اللي ما بصلش احسن منهم في ايه واخد بالك هي المحجبه دي احسن منك في ايه نقلب الصوره برضو ولا انت احسن من المحجبه في ايه فاذا تتظبط المسائل خلي عندك شوق للقاء الله سبحانه وتعالى انا ما اقدرش اقول لك النهارده آه، خلي عندك شوق وخلي عندك كذا وخلي عندك كذا وكلام كده ايه عايم انت ما انتش فاهمني لا انا عايز اقول لو حبيت اشيل حاجه من قلبك لازم اغرس مكانها حاجه تانية بصراحه عندي ارض زراعيه عايز ازرعها بعمل ايه اول حاجه بشيل الحشائش والنباتات الضاره واقلب الارض واظبطها وبعدين احط ايه الزرعه اللي انا عايز احطها والا لو حطيت الزرعه في وسط النباتات الضاره والحشائش هتضيع الزرعه صح كده كذلك نفس المساله نفس المساله انت راجل مشغول بايه ب- بحب ال- ال- البنات وال- وماشي مع آه، ال- الجيرل فريند و شيل دي من قلبك حط مكانها زوجة صالحة وهتبقى جميلة برضه و- و- وتعفك وتكون إنسانة حنينة وحبوبة و- وت- وتراعيك وتراضيك وتقول لك أجمل كلام في الدنيا أحلى وأصدق كمان من الكلام اللي أنت كنت بتسمعه بين البنت اللي ممكن تكون بتضحك عليك وأنت بتضحك عليها وأنتوا الاتنين عاملين تقولوا لبعض اسطوانات مشروخة زي ما بتقولوا يعني واخد بالك؟ إذا لما أشيل حاجة لازم أحط مكانها حاجة وأحل الله البيع وحرم الربا هقول لك اوعى تتعامل بالربا يبقى تعامل بالبيع قدامك الحل اهو بقول لك شيل ال- ال- ال- شهوة حب الأغاني والمس- والمزيكا والكلام ده كله من قلبك وحط مكانها كتاب الله القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لك شيل السيجارة من بقك وحط مكانها السواك بقول لك شيل خاتم الذهب والبس خاتم فضة ماشي واخد بالك بقول لك آه، يعني آه، شيل حبك مثلا لشرب الخمر عياذا بالله و- و- وامامك ما شاء الله مشروبات الدنيا وفواكه الدنيا ولذائذ الدنيا وعصائر الدنيا كلها فلازم قبل ما اشيل حاجه لازم اوجد لك لازم اوجد لك البديل بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده بنقول يا جماعه ان احنا لما نعوز نخاطب شباب المسلمين لازم نخاطبهم خطاب منطقي انا ما اجيش النهارده اقول للشاب اتق الله ولا بد ان تفعل كذا ولا تفعل كذا يا سيدي دلنا على الطريق حط ايدي على الطريق علمني اديني علامات واخد بالك اجي اقول النهارده لزوجه آه انا عايزك تطبخي احسن طبخه النهارده اعملي الاكله الفلانيه دي وعايزها على اكمل وجه قول لي اطبخها ازاي اه والله اعملي كذا و- وخلي ال- الميه تغلي وحط جواها ال- مش عارف ايه ال- كذا وبعدين سوي الفراخ وبعدين اعملي كذا و- واظبط لها ايه ال- المقادير والكيفيه وحط دي ربع ساعه ودي نص ساعه ودي 10 دقائق وبعدين غطيها وبعدين برديها وبعدين صبيها يبقى انا ذكرت التفاصيل انا عايز اخش في التفاصيل دي بقى خد بالك ان عايز اقول له ايه علامات شوقك للقاء الله ايه علامات حبك لله وازاي ان انت فعلا تصل الى هذه المرتبه ان انت يكون عندك شوق للقاء الله سبحانه وتعالى ده موضوعنا طبعا مش هنقدر نكفيه في الحلقه ديت لكن هنذكر كده مقدمه في الحلقه ديت وبعد كده نتكلم عن الشوق للقاء الله وازاي يتم وازاي المسلم يبقى فعلا يبقى ليل ونهار ما في في فكره ولا في قلبه ولا في وجدانه الا الملك جل جلاله سبحانه وتعالى اول علامه حبيب قلبي من علامات شوقك للقاء الله ان انت ان انت تبتعد قدر استطاعتك مش قدر است... على قد ما تقدر عن اي معصيه واي شهوه قول لي برضو ده كلام هلامي احنا لسه بنقول مش عايزين كلام هلامي عايزين كلام عملي اقول لك حلو انا معاك في المساله ديت فعلا مش عايزين كلام هلامي يعني ايه ابعد عن المعصيه يعني شوف اسباب المعصيه وعالجها بمعنى هديك مثال بسيط لو واحد عنده آه، غرفه صالون حلوه كده وحاطط فيها موكيت والكلام ده كله وبعدين طلعت في دماغه فجاه يعمل حنفيه ميه جوه اوضه الصالون طبعا كلام غير منطقي لكن نفترض فالحنفيه اللي ركبها ما كانتش مظبوطه فكل يوم عماله تنقط نقطه ميه في الموكيت فهو قال بس انا عندي حل جميل هتعمل ايه هحط حته قماشه تحت ايه تحت الميه اللي بتنزل دي وكل شويه اعصرها مش حل ده انت كده هتدوخ نفسك طب امال اعمل ايه آه واحد تاني يقول لا يا اخي حط حله حله كل ما تنقط وتتملي تروح تبدو الحله وترجع تحط الحله برضه ده ماهوش حل امال ايه الحل حاجه من الاثنين يا تلغي الحنفيه من اوضه الصالون لان ما ينفعش حنفيه تبقى في اوضه الصالون صالون ده- وده الحل المنطقي يا اما تصلح الحنفيه وده حل مؤقت صح كده فانت لما تيجي مثلا تقول ايه والله انا بعاني من مساله مش عارف اغض بصر عن النساء اقول لك طب تعالى نشوف ايه السبب انت بتقف فين وبتمشي فين قول له والله أصل انا غاوي اقف مع اصحابي على النواصي اللي اللي في نفس الشارع ده ثلاث اربع مدارس بنات فبيخرجوا فبنقعد نتفرج واخد بالك اقول لك طب ما تيجي نقفل الحنفيه ديت ما تيجي ن- نلغي الحنفيه من دي وبدل ما انت واقف على النواصي ما تيجي تقعد في بيت ربنا ما تيجي تقعد في بيتي مش بيت انا يعني خد بالك لحسن يعني المهم فاهم ازاي يعني انا صاحبك فتعال نقعد مع بعض تعال ندردش مع بعض تعال نروح مكان ننتفع فيه ن- نخش مكتبه عامه نقعد نقرا آه، نروح نتفسح ايه المشكله هو حرام فسحه في مكان ما فيهوش معصيه ونقرب من آه، م- م- من الاشياء ال- المباحه ونستمتع و و- والمباح ده يعينك على الطاعه بفضل الله سبحانه وتعالى اوعى تفكر اخويا وحبيبي ان انا بقفل لك الدنيا لا بالعكس ده انا بوجد لك المب... ال... الاشياء المباحه اللي موجوده في الدنيا عشان تستمتع وتعيش وتستعين بهذا المباح على فعل الواجبات هتروح تتفسح هتنبسط هتفرح هتركب لانش في البحر و... وتعوم في مكان برضه ما فيهوش اختلاط و... وتنزل وتغوص وتنبسط وتصطاد سمك وتعمل اللي انت عايزه وترجع كده فايق ما شاء الله ونفسيتك هاديه كده وروحانيتك عاليه خش تصلي قيام الليل قلبك بيزقطط وانت فرحان عكس ما انت قاعد بقى ليل ونهار مكتئب في البيت ومخنوق ومتضايق ومش طايق نفسك ومش لا, لا انت طايق تخرج ولا ولا شفت الشمس في اليوم ده وتيجي تصلي تلاقي قلبك مشغول لا انا عايزك تبقى يا سيدي في المباحات ديت وتقضي حياتك بالمنظر ده مفيش مشكله لكن كل شيء ليه وقته الواجبات لها وقتها والمستحبات لها وقتها والاشياء المكروهات نبعد عنها والاشياء المحرمات نجتنبها وهكذا يعني اعطي كل ذي حق حقه مشكلتنا كمسلمين ان احنا مش عارفين نستمتع بحياتنا صح يعني الغرب عندهم حاجه ويعني والحكمه تضلة المؤمن الغرب عندهم حاجه كانت بتعجبني قوي لما رحت آه، امريكا كنت ارى ايه ارى ان هم كانوا بيشتغلوا خمس ايام في الاسبوع خمس ايام دول شغل شغل احنا نطلع من صلاة الفجر نلاقيهم كلهم بيجروا زي الرهوان على شغلهم من الساعة 6 الصبح يرجع الساعة 4 يرجع يستريح شوية وبالليل يروح يتفسح ولا يتمشى ولا بتاع مشي كده بسيط أو فسحة بسيطة لحد ما يجي لهم يومين أجازة الأسبوع جمعة وسبت أو سبت وحد حسب ظروفهم اليومين دول بقى يتفسح يتفسح وينبسط بجد واخد بالك ليه يقول لك وقت الشغل شغل وقت الفسحه فسحه وقت الحزن حزن وقت الفرح فرح قسم حياتك وظبطها احنا ممكن نحزن في وقت الفرح يعني ممكن تلاقي واحد في عز فرحته عمال بيعيط وممكن تلاقي واحد في عز حزنه عمال بيضحك فالامور مختلطه لا احنا عايزين نعيش كل حاجه وندي فاعطي كل ذي حق حقه فانا عايزك تنبسط وتعيش و... لكن عند المعاصي ابعد لان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما امرتكم به من شيء فاتوا منه ايه ما استطعتم ده بالنسبه للايه للمستحبات يعني ما يجيش بقى ايه واحد يقول فاتوا منه ما استطعتم خلاص اصلي الصبح والظهر العصر والمغرب والعشاء بقى مشغول في مش هصلي لا الفرائض لا ما يجيش جنب الفرائض انما المقصود النبي عليه الصلاه والسلام بالمستحبات طيب وما نهيتكم عنه ما قالش ايه فانتهوا عن بعض واتركوا لا قال فانتهوا واخد بالك ليه لان ما ينفعش ان انا اكون عمال بعمل طاعات وعمال في نفس الوقت بهدمها بالمعاصي والشهوات واخد بالك ما ينفعش ديت اهدمها بدي لا ده انا لازم احافظ لازم احافظ لان زي ما قلت لك ديننا ده من اجمل الاشياء اللي موجوده في ديننا ايه ان انت تقدر تجمع حسنات كتيره ما شاء الله الله اكبر افتح المصحف اقرا كده الف لام ميم بلاش ده كله بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف والحرف و10 حسنات 190 حسنه زي ما يقولوا كده استباحه كده على الصبح كده إيه، اقرا الفاتحه شوف كم حسنه اقرا في صفحه قران بس صفحه القران حوالي كم آه، كم حرف حوالي 600 حرف 15 سطر في 40 حرف تقريبا يبقى 600 حرف في 10 حسنات ب 6000 حسنه فقد إيه؟ في دقيقه واحده دقيقه واحده تاخد فيها 6000 حسنه تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه صدقه ايه يا شيخ محمود ده ده صدق- صدقات دي لما ادفع فلوس لا لا ده في صدقات كتيره واحنا ذكرنا في قناه الناس هنا درسين كاملين في فضفضك ايام ما كانت ساعتين يعني اربع ساعات ذكرنا فيها انواع الصدقات آه، ذكرنا 32 صدقه كثير من المسلمين لا يلتفت اليها واخد بالك فتبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه يعني انا وانا بتبسم دلوقتي لو قاعد قدامي 2 مليون 3 مليون يبقى اتكتب لي 2 مليون 3 مليون صدقه وانا قاعد كده خسرت ايه ولا حاجه يبقى اذا ايه في صدقات كتيره تقدر تحصل عليها لكن الراجل بقى وجدع وان شاء الله المسلم راجل ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى الجدع بقى اللي يحافظ على الحسنات ديت قبل ما تضيع منه لان مش الحكمه ان انا اجيب حسنات لكن الحكمه ان انا احافظ على الحسنات لان في ناس كتيره كتيره ضيعت حسناتها بسبب مظالمها في حق الغير حق الغير اللي احنا ممكن يكون كتير مننا لم لم يلتفت او لا يلتفت اليه النبي عليه السلام يقول في الحديث الذي رواه مسلم اتدرون من المفلس عارفين مين المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار فوضح لهم الصوره بقى الحقيقه انتوا فاكرين كده لا ده الموضوع حاجه تانية خالص قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه الله اكبر صام خمس صلوات ويتوضى ويروح المسجد وصف اول وزي الفل جميل وصيام ما شاء الله صيام رمضان وما شاء الله وحاجة زي الفل ما شاء الله وغض بصر وعبادة لله سبحانه وتعالى وقرب من الله عجيب وزكاة يجي عند أول كل سنة ويطلع زكاة ماله 2.5% ما شاء الله وحج يروح يحج لبيك اللهم لبيك طب ما ده راجل زي الفل اهو هو ده وحش لكن عنده مشاكل كان عنده مشاكل انه ما كانش بيلتفت ما كانش بيلتفت لموضوع المظالم يأتي هذا الرجل خد بالك بقى وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا خبر أبيض ده كده يعني عمل مشاكل كتير قوي طب النتيجة يا ربي فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار خبر أبيض وشوف بقى المشكلة في إيه كان ممكن هذا العبد يعامل معاملة حسابية معينة بمعنى إيه؟ أنت عملت كم حسنة؟ مليون حسنة وعملت كم كم مظلمة؟ بحوالي برضه مليون سيئة خلاص نخصم دي من دي تيجي يوم القيامة ما تلاقيش ولا حسنة فتظن إن ربنا لم يقبل منك عبادة لكن دي ما تحصروش لا اللي تحصروا أكتر إن يجوا يوم القيامة يوم القيامة يلاقي المليون حسنة زي ما هي موجودين بص ج- جبال حسنات اهي ما شاء الله ويلاقي الناس عماله بتسحب منها بتسحب لحد ما خلصت قدام عينيه وهو واقف وفوق ده كله بقى كمان ابتدت سيئاتهم تتحط فوق دماغه خد بالك فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ده كان معاه بعد ما كان معاه حسنات تفنى الحسنات وتبقى السيئات ويبقى عليه كمان سيئات تانية يعني سبحان الله دي مصيبة كبيرة ولذلك شوف لفظ الحديث يقول لك ايه فيعطى هذا من حسناتي الله ده الراجل ده كان كويس بقى بجد اه طبعا والدليل على هذا ان من شروط قبول العمل شرطين الاخلاص والمتابعة الراجل ده كان مخلص كان مخلص وكان بيتابع النبي كان بيعمل زي ما النبي اه طبعا والا لو ما كانش اصلا عمل العباده دي زي ما النبي عملها ما كانتش قبلت صح كده يبقى الراجل ده كان مخلص وكان متابع النبي ورغم ذلك ضاعت حسناته خد بالك لان ربنا لان النبي عليه السلام ما قالش ايه ما قالش فيعطى هذا من صلواتي لان ممكن تكون صلاه مش مقبوله او من زكواتي او من صيام او من حج لا قال لك من حسناتي يعني من صنف الاعمال الصالحه التي عملها هذا الرجل دي مساله خطيره يا جماعه مساله خطيره جدا ان الانسان لا يلتفت لمثل هذه الاشياء الشاهد في موضوعنا نرجع بقى لموضوعنا فاول حاجه تدل على ان الانسان ده مشتاق للقاء الله ان يكف نفسه عن الشهوات عن المعاصي عن السيئات نعمل ايه ن- نظبطها ازاي مش عايزين كلام هلامي مش عايزين كلام م- يعني آه، مش واضح نقفل اسباب الح... اسباب السيئات نقفل حنفيتها ايه السبب في ان انا بنظر للنساء ان انا بقف اصلا في اماكن كلها نساء ابعد عن الاماكن ديت ايه السبب في ان انا بشرب سجاير ان كل اللي مصاحبهم بيشربوا سجاير اقفل الصحبه دي ايه السبب في ان انا آه بتعامل بالربا لان كل اللي حواليا بيتعاملوا بالربا طبعا معانا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
استاذ علي- محمود الشيخ ايوه مع حضرتك ان شاء الله يا أم محمد ازاي حضرتك ربنا يعزك يا رب ربنا يبارك لك يا شيخ يا رب انت وكل الشيوخ يا الله رب يخليك يا أم محمد ربنا ربنا يحفظك يا رب.
يخليك يا رب لينا على طول الله يخليك يا أم محمد ربنا يحفظك يا طيب رب إيه- ابن نفسي يكلمك يا شيخ معلش عينيا تحت امرك ربنا يبارك لك يا رب ربنا يخليك يا رب اسالك الدعاء يا شيخ يا رب ربنا يثبتنا يا واياك رب ويهدهم لك يخليك ويبارك لك دايما.
فيهم يا رب العالمين السلام عليكم
اللهم امين اللهم امين السلام عليكم يا محمد السلام عليكم عليكم السلام يا محمد ازيك يا شيخ ازيك حبيبي ازيك حبيبي عامل ايه الحمد لله عندك كام سنه يا محمد عندك كم سنة؟
سبع سنين سبع سنين بتصلي ولا لا يا محمد؟
انا سبع سنين بتصلي ولا لا؟
بصلي طب يا حبيبي ربنا يخليك ويبارك في عمرك بصلي وبتسمع كلام ماما وبابا ولا لا؟ طب وطي التلفزيون يا محمد هل اجيلك يا شيخ يا حبيبي تنورنا يا مسلا برنامج الاطفال والله موقفه بقالي فتره كده ان شاء الله لو رجعناها تيجي تنورني يا محمد عينيا حاضر عينيا يا حبيبي ربنا يبارك فيك واخد بال حضرتك فانا النهارده عايز اقول لك ان إيه- هو ايه السبب اللي مخليك تشرب سجاير الصحبه خلاص نبعد عن الصحبه دي يبقى احنا قفلنا حنفيه المعاصي ايه إيه السبب في ان انا آه، عفوا آه، آه، يعني ب- بعمل مثلا معصيه معينه والله السبب ان انا مصاحب فلان او ان انت مصاحب هو ايه السبب ان هي ماشيه متبرجه ان كل صحباتها كده ولما فكرت تلبس حاجه قالت له قال له الله هتعملي لنا بقى مش عارف شيخه و- وهترجعي بقى للدقه القديمه وهترجعي بقى لزمن الجمال وزمن ال... وبداوا يتريقوا عليها فخافت من تريقتهم راحت قالت خلاص بناقص بقى الحجاب والامام في القلب والحجاب في القلب ونظبط كل حاجه اذا فاحنا عشان نقفل حنفيه المعاصي ديت لازم نشوف ايه السبب ايه السبب الحقيقي وعالج من, من الاساس عشان ايه عشان نقدر نكف عن المعاصي دي اول على اول علامه من علامات الشوق للقاء الله يقينا يا جماعه والله العظيم يا شباب اللي مشتاق للقاء الله لا يمكن هيكون مشتاق لسجاره ولا يمكن هيكون مشتاق لمصيف ولا مشتاق إن يمشي مع بنت حلوه ولا يكون مشتاق ابدا إن هو يعمل معصيه معينه ابدا لان كل ما يعني كل جوارحه وكل ما في قلبه كله مشغول بالله سبحانه وتعالى هو لا ينشغل الا بالخالق سبحانه وتعالى فدي اول علامه من علامات الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى العلامه الثانيه من ضمن العلامات وانا بقولها كده بسرعه يعني ان انت تتمنى تتمنى الموت مش عشان بس انت زهقان من الدنيا بالعكس ده انت تتمنى الموت وانت في عز ما انت بتتلذذ بالدنيا وانت مشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى واديك مثال بسيط سيدنا يوسف عليه السلام لما القي في الجب في البئر هل تمنى الموت ابدا ولما اترمى في السجن هل تمنى الموت برضه ما حصلش امتى بقى سيدنا يوسف تمنى الموت تمنى يوسف عليه السلام الموت لما أصبح عزيز مصر نبيا كريما وأصبح عزيز مصر وجاء أبواه وجاء وجاءت أسرته كلها وخروا له سجدا ورفع أبويه على العرش في اللحظة دي فقط قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين يبقى إذا المسألة مش مش مسألة إن أنا بتمنى الموت عشان زهقان من حياتي او بتمنى الموت علشان انا آه، الحاله الماديه تعبانه او بتمنى الموت عشان آه، زوجتي مزهقاني او واحده بتتمنى الموت عشان زوجها مزهقها او او او اولادها تعبينها لا ده هي بتتمنى الموت شوقا للقاء الله حتى لو حتى لو هي عايشه اجمل حياه في الدنيا سيدنا آه، يعني آه، يعني سبحان الله سيدنا عمر بن عبد العزيز سيدنا عمر بن عبد العزيز شوف لما لما لما كان واليا على المدينه المنوره فامر وزيره المخلص رجاء بن حيوه طب معانا طب معانا ام أم دينا ونكمل القصه حاضر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام يا ام دينا السلام عليكم عليكم السلام الشيخ معايا ان شاء الله طيب اتفضلي يا ام دينا
ازي حضرتك يا عم الشيخ الله يعزك ويبارك فيك يا رب ازي حضرتك ربنا يحفظك يا رب النبي يا عم الشيخ معلش دي البنت اللي تعبانه بقالها سنين قول لا اله الا الله ربنا يشفيها يا رب ويعفو ازي عنها يا رب حضرتك يا عم العالمين الشيخ محمود بنشوفك وبنفرح بك قوي ربنا يخليك ويفرح قلبك والله نقعد بلقاء النبي نضحك ما نشوفك بس بنفرح بس ما نشوف بسمتك الحلوه دي الله يخليك ويعزك يا رب يا رب ربنا يبارك يديك فيك الصحه تدعي لها اللي بقالها اكتر من حاضر.
15 سنه عيان طيب اديني اسمها وهدعي لها يوم الاثنين كمان فضفاضه اسمها ايه؟
يا رب تديك الصحه اسمها ايه يا حاجه؟
هتدعي لها اه اسمها ايه؟
اسمها دينا دينا ايه؟
مش مهم ايه بقى دي اسم ابوها يعني ايه اسم ابوها
مش مهم ابوها ايه بقى مش عايز ابوها؟ يعني عشان بس تبقى هي عارفه ان احنا ان احنا بندعي لما في 1000 مليون دينا والنبي يا رب تخليه قولي لا إله إلا الله.
ربنا اس- يشفيه اسمها ايه يا ام دينا؟ اسمها اسمها دينا ايه؟
اسمها دينا مش عايز اسم طب حاضر خلاص يعني انتوا اعرفوا يوم الاثنين لما ادعي لدينا يبقى انا قصدي ظهر انت حضرتك طاهر.
حاضر عينيا ظهر حاضر فتوه عينيا حاضر حاضر ايمان الاخت ايمان من وادي جديد السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
آه، لو سمحت اتفضلي أستع- استحلفك بالله يا شيخ محمود اتفضلي تحت امرك تدعي لي ان ربنا يهديني ويغفر لي ذنوبي ويسامحني ربنا لا.
يسامحك ويسامحنا جميعا يا رب العالمين يا رب ويعفو عنا وعنك يا رب العالمين ويسترنا واياك يا رب والنبي يا شيخ ادخل قولي لا اله الا الله ربنا يحفظك محمد رسول الله ربنا بل... أنا مش عايز حد يدعي بن... يحلف بالنبي يا جماعه يعني نحل... من ح- كان حالفا فليحلف بالله ربنا يبارك فيكي آه، اختي ايمان انت من وادي الجديد ايوه ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم يا رب العالمين ويسترنا واياكم انا متصله بك مخصوص عشان تدعي لي يا شيخ حاضر والله هدعي لك والله وانت دعينا وكل اهل الوادي يدعونا ان شاء الله تخصني بالدعاء ربنا يرحمك.
حاضر عينيا حاضر والله عينيا يلا.
حاضر عينيا يا اختي ايمان فالشاهد في الموضوع يا جماعه سيدنا عمر بن عبد العزيز لما كان والي على المدينه المنوره امر وزيره المخلص رجاء بن حيوه قال له اشتري لي ثوبا فاشترى له ثوبا ب 500 درهم فقال ما رايك؟ بيقول لي عمر بن عبد العزيز ما رايك؟ قال ثوب جميل له لانه رخيص الثمن فلما اصبح اميرا على المؤمنين بيحكم 26 دوله يعني ربع الكره الارضيه راح اشترى له برضه ثوب تاني رجاء بن حيوه فاشترى له ثوب بخمسه دراهم فقال ما رايك يا امير المؤمنين؟ قال ثوب جميل لولا انه غالي الثمن فتعجب رجاء وبكى قال ما شانك يا امير المؤمنين؟ قال اخبرك يا رجاء يا رجاء ان لي نفسا تواقه ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي فوقه فلقد طاقت نفسي في بداية الأمر أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون واليا على المدينة المنورة فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين دي الحتة اللي أنا كنت بقولها لكم في الحلقة اللي فاتت إن أحيانا تقعد مع واحد غني جدا او راجل صاحب منصب كبير قوي وبعدين تجد وهو بيتكلم يقول لك خلاص كل اللي بحلم بيه وكل اللي بتمناه حققته ما بقاش في حاجه نفسي فيها يلا بقى حسن الختام انت واخد بالك من الموضوع عامل ازاي ان انت خلاص قدامك طموحات واحلام ومشاريع و و- وبدات تجري وتجمع وتمنع وت... و... و- وصفقات ودراسه جدوى لحد ما كونت ثروه كبيره ووصلت لمنصب كبير واتجوزت وبقى عندك اولاد واحفاد وفلوس و و خلاص شبعت بقى من الدنيا فتلاقي نفسك قاعد تقول يا كل اللي انا عايزه خدته يلا بقى حسن الختام خدت بالكم العامل- المساله عامله ازاي فاذا يا جماعه عشان كده ان اعظم نعمه واعظم لذه في الكون ده كله ان انت تبقى دايما دايما سواء غني او فقير سواء وزير او غفير سواء مريض او صحيح في اي احوالك انت عندك شوق للقاء الله سبحانه وتعالى انا ما بشتاقش للقاء الله عشان انا زهقان من الدنيا ما بشتاقش للقاء الله عشان الدنيا مقفوله في وشي والحاله ضنك و... انا بشتاق للقاء الله حتى لو كنت ملياردير ولو كنت حتى رئيس دوله ولو كنت حتى اغنى واحسن انسان في الدنيا انا مشتاق للقاء الله لان الدنيا كلها باللي معايا واللي مع غيري واللي مع غير غيري كلها على بعضها لا تساوي عند مالك الملك وملك الملوك جناح بعوضه النبي عليه السلام صدق النبي طبعا صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا لو كانت يعني ما حصلش بقول لك لو كنت عندي امبارح كنت اكلت معاه اكله كذا يعني ما حصلش لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء الله أكبر يبقى الدنيا ما تسويش حاجة اه والنبي عليه الصلاة والسلام يوضح لك يقول لك ايه ما الدنيا كل الدنيا مش ملكي ولا ملكك ولا فلوسي ولا فلوسك ما الدنيا بالنسبة للآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع ولا حاجة نقطة ولا نقطتين وإلا ده من باب بس تقريب المسألة إنما أصلا الدنيا لا تساوي أي شيء بالنسبة للآخرة وما الحياة الدنيا إلا إلا متاع الغرور خدت بالك طب معانا ام محمد السلام عليكم السلام عليكم طيب آه فالشاهد في الموضوع ان اول علامه من علامات الشوق للقاء الله ان احنا نكف عن المعاصي قلت لي اكف ازاي عن المعاصي اقول لك ابحث ودور عن سبب المعصيه مش عن المعصيه نفسها ايه المعصيه اللي اللي شغلاك والله بعض الشباب بيقول انا مشكلتي المعصيه اللي مش قادر ابطلها ابدا عياذا بالله وعفوا يعني العاده السيئه اللي اللي بعض الشباب وكثير من الشباب بيقع فيها اقول لك طيب شوف حلها ايه هي مشكلتها ك- بسبب ايه الجلوس لوحدك ده رقم واحد الحاجه الثانيه التفكير استرسال في استحضار صور معينه قد تكون قبيحه عينيك وقعت عليها ده رقم اثنين الحاجه الثالثه ان انت تبتدي تنفعل مع هذه الاشياء طب نعالج ده بايه بحاجتين اول حاجه ان احنا نحاول نستحضر يعني ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا خشيه ربنا سبحانه وتعالى دي رقم واحد رقم اتنين ما اقعدش لوحدي ابدا لما اكون قاعد اقعد وسط ناس الحاجه الثالثه العب رياضه الحاجه الرابعه وانا مش عايز اقول بانها بالترتيب يعني الصيام ان لم تستطع ان تتزوج ودي الرابعه يبقى الخمسه الصيام يبقى عندنا خمس حلول ال- ال- وانا عامل كت- كتاب في الموضوع ده آه، الشباب احذروا العاده السيئه ان اول حاجه ان انت تستحضر رقابه ربنا الحاجه الثانيه ان انت تتجوز مش قادر تتجوز طب تصوم طيب آه، ت- ت- الثالثه آه، الرابعه ان انا احاول ما اقعدش لوحدي الخامسه ان انا بقدر الامكان العب رياضه تصرف بعض هذه الشهوه معانا ام محمد السلام عليكم
السلام ورحمة السلام الله عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ محمود حضرتك عامل ايه؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا أهلا بيك حضرتك آه أنا أم زي أي أم يا شيخ محمود ربنا يحفظك آه، اتحطيت في محنة إني زوجي توفى الله يرحمه ورحمه الله وبركاته.
وأنا شلت مسؤولية آه، أولادي ومسؤولية عمله الخاص نعم وربنا وفقني بس ما توفقتش بالنسبة لابني اللي نعم هو شال معايا كل حاجة نعم.
تعبت تعبت معاه نعم ان اصدقاء السوق لقيوا انه معاه فلوس كتير وطبعا هو ابتدى يستخدمها خطا من بعد السنه الاولى والسنه الاولى كان ممتاز بس السنه الثانيه ابتدى بقى بعيد عن عيني برغم ان انا عيني عليه على طول بس انا ما توقعتش ان ده يحصل ابني انا مربياه سبحان الله يعني انا كان ابني ماسك مفتاح المسجد اللي جنبنا نعم وهو اللي كان مسؤول عن الاذان نعم حاليا ابني يعني يعتبر اتدمر يعتبر اتدمر بسبب الصحبه واصدقاء السوق نعم ان هم يعني ضيعوه بسبب ايه انت اشرب سيجاره لا انت يبقى انت انت بنت انت مش ولد انت مش لان انت راجل مش راجل آه.
لا نفس الكلام اللي بيحصل حضرتك يا ريت يعني آه، تدي الشباب نصيحه ان بدايتها بتكون كده وده ما هي غلط الصحبه نعم ربنا يبارك غلط فيك يا رب.
وبعدين ابتدى يدخل في طريق آه، حاجات وحشه خالص زي الادمان طبعا آه، المخدرات لا وكده حول ولا قوه الا بالله فانا ربنا يهديك مش عارفه اعمل ايه دلوقتي انا ربنا حاليا يهديك.
لا عارفه يعني اربي بقيه اخواتي عايزك، ولا انا آه، عارفه حضرتك، اراعي آه، العمل نعم.
ولا انا عارفه اراعي له هو شخصيا والت- والتلاته تعبني يعني انا خلاص انا نعم.
دلوقتي نعم.
يعني استغفر الله العظيم ابتديت اي اشياء لا لا مفيش يأس حاجة يا أمي ربنا يبارك في حضرتك احنا بس بنقول إيه بنقول شوف لفظ الآية بتقول وصاحبهما في الدنيا معروفة آه، ال- الولد بيصاحب أمه وأبوه وياخدهم أصحابه والأم والأب بياخدوا ولادهم برضو أصحاب ليهم حاولي بقدر الإمكان إن أنت آه، تصاحبي أولادك وتشوفي مشاكلهم إيه اللي مضايقهم وتحاولي بقدر الإمكان تشغليهم عن أصدقاء السوء على قد ما تقدري تحاولي تختاري لهم صحبة طيبة لو ليكي آه، صديقة حضرتك وعندهم أولاد طيبين تحاولي تخلطيهم ببعض احنا فاضلنا قد ايه احنا بقالنا نص ساعة اذن طيب حاضر طيب آه، آه، يعني ختام الحلقة بعد قد ايه دقيقتين حاضر حاضر انا حاضر طيب آه، اختي الفاضله ربنا يحفظك على قد ما تقدري يبقى في يعني آه، تحاولي بقدر الامكان ان انت توجدي البديل لابنك من خلال صحبه طيبه آه، لجيرانك تحاولي تخليهم يختلطوا باولادك من خلال ان انت تشغليهم باي خير من خلال ان انت تحاولي تشغليه باي عمل في الاجازه بدل ما يبقى مع اصدقاء السوء من خلال ان انت توجهين في برضه توجيهات من بعيد لبعيد ما يبقاش المساله مساله يعني ايه ان لازم تعمل كذا لان الولد في السن ده بيبقى في سن المراهقه متخيل ان هو بقى راجل خلاص وانه ما حدش في الدنيا ليه كلمه عليه حاول بقدر الامكان تتالف قلبه وندعي له ربنا يهديه يا رب العالمين بارك فيكم معلش النهارده ال- الوقت النهارده معلش جري معاكم بسرعه آه، وتسامحونا وان شاء الله لقائنا بكره مع فضفضه ان شاء الله الساعه 9:30 وجزاكم الله خير على حسن الاستماع ونكمل ان شاء الله موضوع الشوق للقاء الله في يوم الثلاث القادم ان شاء الله في نفس الميعاد جزاكم الله خير على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته